وبالإسلام أحيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم ويتواصل لقاؤنا مع ما كان يعقد النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة بينه وبين غيره من الأشياء فيضحي لأجله بكل غال ونفيس ذكرنا في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن أقعد أذكر الله عز وجل أسبحه وأحمده وأهلله وأكبره من طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل وإحنا قلنا الأربعة من ولد إسماعيل حين يكونون عبيدا الواحد قيمته ألف دينار الدينار أربعة وربع جرام ذهب يعني أكثر من 2 3 مليون النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو 2 3 مليون جنيه أصاد مني وتقولوا لي خدهم وما تذكرش الله من بعد الفجر الحين ما تطلع الشمس أقول لكم خلوا الثلاث 4 مليون لكم وأنا أقعد أذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس يبقى ذكر الله عز وجل لا يعدله شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا كلها وهذا وضحناه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أن أقتل في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر أهل المدر والوبر يعني القرى والمدن والريف والحضر والبوادي والصحاري وتتوالى هذه المقارنات مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره وهو حديث يرويه لنا الصحابيان الجليلان سعد ابن أبي وقاص وحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع يعني إيه الكلام ده كلام يوزن بذهب بل بالذهب كله فضل العلم يعني نافلة العلم أحب إلي من فضل العبادة يعني نافلة العبادة وإحنا عندنا العبادة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا والعلم إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا الفرض هو ما يلزم أن تقوم به فإن قمت به مع نية آجرك الله عز وجل وأثابك وإن فرطت في الفرض من غير عذر شرعي عوقبت وحسبت يبقى الفرض حتم لازم يثاب فاعله بنية ويعاقب تاركه مع إثمه وأما النفل وهو الفضل وهو الزيادة وهو المستحب هذا شيء لتكثير الحسنات ورفع الدرجات والقرب من رب البريات سبحانه وتعالى يعني اللي عايز الرفعة اللي عايز الكمال اللي عايز السمو يأتي بالشيء اللي بيوصف بأنه فضل أو نفل أو تطوع أو زيادة أو شيء مستحسن أو شيء مستحب فاحنا عندنا من العلم فرض ومن العلم فضل نافلة يعني عندنا من العبادة فرض ومن العبادة نفل مستحب يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعقد لنا مقارنة بين شيئين وقت يقضيه في العلم الزائد النفل في, في كماليات العلم ووقت يقضيه في عبادة زائدة بالمثال يتضح المقال الأول الحديث بيقول إيه فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة تعالوا نشوف العبادة فرضها إيه ناخد الصلاة ناخد الصلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الجمعة دي فرائض كتبها الله عز وجل علينا أدي فرض العبادة في الصلاة وإلا فهناك الفرض في المال الزكاة وهناك الحج فرض الصلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء وفي جمعة طيب طيب فضل الصلاة اللي هو النفل السنن ركعتين السنة اللي قبل الصبح أربع ركعات قبل الظهر اتنين بعده اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء وهكذا في بقية السنن كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة وصلاة نعرفها جميعا طيب أجلس أصلي ركعتين ركعتين مثلا بين المغرب والعشاء ولا أكتب علما وأدرسه وأتدارسه وأتعلمه وأعلمه أيهما أفضل أن أصلي ركعتين ركعتين تطوعا غير فريضة نفلا أو أتعلم علما وأعلمه لا أتعلم علما وأعلمه هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة بل إن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه بيقول قراءة الحديث أحب إلي من صلاة التطوع وهنعرف ليه طيب نفس القضية ممكن نقول فرض العلم أحب من فرض العبادة أفضل من فرض العبادة يعني إيه؟ يعني أنا عندي دلوقتي فرض العبادة صلاة الظهر وفرض العلم تعلم كيفية الصلاة إن أنا أتعلم إزاي أصلي ده فرض لابد على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيفية الصلاة مش مجرد تقليد أشوف واحد بيركع ويسجد أعمل زيه لا ده لابد أتعلم عندي أركان وشروط صحة وشروط واجب وشروط وجوب وسنن ومستحبات وواجبات ومبطلات ومكروهات في أركان الصلاة وفي واجبات الصلاة الركن ده يعني خلاص لا يتصور من غيره الصلاة الواجبات درجة تانية الركن لو أنا نسيته لازم أجيبه أبدأ من أول ما وقفت إنما الواجبات لو نسيتها بسجد للسهو في الآخر طيب السنن تتميم وتكميل وتحسين للصلاة طيب المكروهات تخل بالتمام والكمال طيب المبطلات تفسد الصلاة تماما عندي شروط صحة المقدمات اللي أنا بهيئ نفسي قبل ما أدخل الصلاة فيها زي ستر العورة كما يسمونها عورة الصلاة يعني المطلوب سترها فيها أو أخذ الزينة كما يقول بعض العلماء عند استقبال القبلة العلم بدخول الوقت الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر طهارة الملابس والجسد والمكان ده كله لازم أتعلمه وإلا ففي كتير هيصلي وصلاته لا غير صحيحة لا, لا ترفع فوق رأسه ممكن واحد يكون بيصلي ولابس تيشيرت قصير فأول ما يجي يركع إيه اللي يحصل التيشيرت يترفع لفوق عورته تبان وده بنشوفه كتير في المساجد ويفكر ان هو صلى الحقيقة هو لم يتعلم أن من أحكام الصلاة من شروط صحتها أن أستر العورة وهو لم يتعلم ذلك فبيدخل الصلاة مش على باله الكلام ده فيصلي يصلي يصلي ولا في حاجة ده شأنه بقى زي ما سيدنا حذيفة بن اليمان رأى رجلا يصلي ينقر الصلاة اطلع انزل اركع اسجد بسرعة ما, بي ما بيخشعش في الصلاة ما بيعطيش كل عضو حقه في مكانه المناسب يا دوبك يحط راسه يقوم مفيش فسيدنا حذيفة قال للراجل منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة بقالك قد بتصلي الصلاة ديا فقال أصليها من أربعين سنة يعني بصلي على الحال ده اللي انت شفتها من أرب... من 40 سنة من 40 سنة قال لو مت على هذه الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم يا راجل ده انت صليت وما صليتش والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها طب أعطيكم مثال تاني في الصلاة مثلا احنا عندنا في السجود بنمكن لسبعة أعضاء سبعة أعضاء أمرنا بالسجود عليها نعد مع بعض الوجه والوجه يشمل إيه أشار إلى الجبهة والأنف كده أهو لما يقول الوجه أشار إلى الجبهة والأنف أهو طيب ايه بعد كده اليدين الركبتين القدمين القدمين اتنين الركبتين اربعة اليدين ستة الوجه مكونا من الجبهة والانف واحد وجه وجه سبعة فتلاقي ناس كتير تسجد وما تحطش أنفها على الأرض مع الجبهة في الصلاة يبقى جبهته هي اللي على الأرض ومناخيره أنفه مرفوع عن الأرض ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يمكن لأنفه مع جبهته في السجود هيروح صلاته في- ما تعلمش ما تعلمش ما قرأش ان من احكام السجود ان لازم يحط الجبهة مع الانف يبقى انا اقول فرض العلم احب من فرض العبادة قبل ما تصلي الفرض اتعلم ازاي تصليه وإلا لو صلى انسان من غير ما يتعلم احكام الصلاة اللي احنا اشرنا اليها لعله يفعل شيئا فتبطل صلاته وهو لا يدري لعله يأتي بحركة أو يأتي بقول يفسد عليه صلاته أو يجعلها مكروهة يبقى أنا عندي قسمين فرض ونفل النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وتعالوا نشوف العلماء تكلموا عن هذه المسائل أي طلب العلم كيف أول حاجة الإمام البخاري رحمة الله عليه قال لنا قبل التوحيد نتعلم قبل التوحيد نتعلم قبل ما تقول لا إله إلا الله تتعلم تعمل إيه تتعلم تقولها إزاي قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل قبل ما أقول كلمة قبل ما أعمل أي عمل أسأل أعمله إزاي الأول ما احنا عندنا سؤالين قبل أي عمل أو أي كلام هتتكلم اسأل سؤالين هتعمل حاجة اسأل سؤالين السؤال الأول لماذا أتكلم لماذا أعمل أنا هتكلم الكلام اللي هتكلمه ليه أنا هعمل العمل اللي هعمله ليه قبل أنا ما أجي المحاضرة هذه قبل ما أجي الحلقة بسأل نفسي ليه أنا رايح قناة الرحمة النهاردة ليه رايح البرنامج علشان أطلع قدام الناس ولا علشان دي مسؤولية ملقاة على عاتقنا بموجب ما منحنا الله عز وجل وعلمنا فاحنا نبلغ حتى لا نقع في حيز الكتمان من كتم علما ألجم بلجام من نار لا احنا جايين علشان نبلغ يبقى نيتي لله اخد الخطوه واروح لو النيه اتغيرت ان انا جاي هنا علشان اطلع في الشاشات والناس تشوفني وتعرفني ويقولوا فلان المتكلم وفلان مش عارف ايه يبقى ضيعت نفسي والعياذ بالله فاي كلام هتكلمه هتكلم مع زوجتي مع اولادي مع جاري مع زميلي مع الناس في درس علم في نصيحه في سياسه في اقتصاد في فكر في اي مجال اسال لماذا لماذا ساتكلم بهذا الكلام ان كانت الاجابه لله نصيحة للمسلمين وإسعادا لهم ولتقديم الخير لهم يبقى تكلم على بركة الله إن كان لماذا أتكلم علشان أثبت وجودي عشان أنا اللي هنا واللي هناك عشان يعرفوا أن أنا ملو هدومي عشان يعرفوا أن أنا خبرة عشان مش عارف إيه يبقى ده رياء والعياذ بالله يبقى ما تتكلمش هيبقى الكلام وبال عليك ده السؤال الأول لماذا لما ده, ده سؤال عن, ال عن, ال عن, عن الوجهة عن الغاية وهو سؤال عن الإخلاص السؤال الثاني اللي تسأل نفسك إياه قبل ما تتكلم أو قبل ما تعمل كيف إذا لقيت الإجابة لماذا أتكلم الكلام اللي هتكلمه أو لماذا أعمل العمل اللي هعمله إن كانت الإجابة لله و- وللخير ولقضاء مصالح الناس والسعي في حوائجهم يبقى ده الإجابة صحيحة يبقى أسأل أعمله كده وخلاص ولا في طريقة أكيد في طريقة يبقى يجي السؤال الثاني كيف إذا كانت النية صحيحة إزاي بقى أعمل أتكلم إزاي أرفع صوتي ولا أوطيه طب أتكلم في حدود إيه طب الكلام بدايته إيه ونهايته إيه طيب العمل ده له أول وله آخر ولا لأ طب ليه شروط ولا مليه شيء يبقى الطريقة يبقى سؤال عن الإخلاص وسؤال عن الطريقة طريقة القيام بالعمل فهو قال لك الإمام البخاري بقى باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تبارك وت... لقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فقدم العلم على القول حتى ولو كان كلمة التوحيد وسئل سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه فقيل له يا إمام ما قولك في فضل العلم منزلة العلم مكانة العلم فقال الإمام سفيان بن عيينة للسائل ألم تسمع قول الله تعالى حين بدأ به تما قريتش في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمره بالعلم قبل العمل أمره بالعلم قبل العمل فالنبي عليه الصلاة والسلام يضع لنا ركعتين صلاة تطوع ولا اقعد في درس علم الواحد ممكن يتعجب أوي لو واحد قام يصلي السنة والشيخ بيقول درس اه ممكن لو مستعجل وراه شغل اتفضل محدش هيحرج عليك وخد لك جنب يمين او شمال علشان ما تشوشش على اخوانك وهم متواصلين مع الشيخ لا يبقى الشيخ بيقول درس مثلا بعد صلاه العشاء او بعد صلاه المغرب او العصر آه، او بعد صلاه الظهر مثلا العصر ما فيش سنن بعده يقوم واحد مصلي كده وفي وسط الناس ويقطع الرؤيه ما بين الامام والناس خد لك جنب يمين او شمال وبرضه الامام انا بقول له مش بعد ما تسلم على طول تدخل على الدرس لا بعد ما تسلم اذكر الله عز وجل كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللي احنا عارفينها اذكار الص- الصلاه يعني ما بعد الصلاه حتى يتمكن الناس منها ثم اشرع في درسك فطب انا اقعد اصلي بقى ركعتين ركعتين احيانا تبص تلاقي واحد واخد له مصحف على جنب كده وقاعد في المسجد والشيخ بيقول الدرس وقاعد يقرا وماليش دعوه بالشيخ او قاعد يصلي ركعتين ركعتين في ركن من المسجد وسايب الشيخ ايهما افضل طلب العلم وتعلمه لأن العلم ده هيشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق وهو إيه اللي ضيع كتير من المسلمين في زماننا اللي ضيع كتير من المسلمين في زماننا أنهم هجروا العلم الشرعي فترى الواحد منهم يستسهل أنه يقرأ جريدة 28 صفحة يفليها مقال مقال خلي الواحد بيقول لك لا يا عم مش هقرا الجريده كلها انا هقرا 10 صفحات من 28 بقى تصبر على قراءه 10 صفحات في الجريده من 28 مقال مقال كلمه كلمه والكلمه عايزه عدسه مكبره وما قريتش لحد دلوقتي كتاب في العقيده او كتاب في الفقه او كتاب في السيره او كتاب في التفسير او كتاب في الخلق او كتاب في الحديث او كتاب في كذا وتيجي تقول لا اصل العلم تقيل الله ده طلب العلم فريضة على كل مسلم وأول أمر نزل عندنا اقرأ باسم ربك الذي خلق يبقى أنا أي وقت زيادة عندي أستغله لتعلم العلم مانيش هحرم نفسي من ركعتين الصلاة أنا هجمع بين الاتنين هو العلم عبارة عن إيه؟ عبارة عن شجرة طيب والعمل العبادة عبارة عن ثمرة ينفع تتصور ثمرة من غير شجرة؟ ما تجيش لابد شجرة عشان ألاقي ثمرة طيب آه، ينفع في شجرة تبقى من غير ثمرة؟ الثمرة دي ممكن تكون ثمرة بتتاكل وممكن تكون بتضلل علينا في وقت الحر مفيش يبقى العلم كالشجرة وهي الأصل والعبادة والعمل كالثمرة وهي الناتج أو هو ما ينتفع به فلا غنى لنا عن الشجرة الأصل ولا غنى لنا عن المنفعة الممثلة في الثمرة والظل فينبغي عليك أن تأخذ بنصيب من الاثنين بنصيب من الأصل وهو العلم وبنصيب من الثمرة وهو العبادة والعمل وذلك احنا بنقرن بين الاثنين بنتعلم ونعمل طب هديك مثال تاني أصحاب سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين كانوا يعلمون تلامذتهم القرآن الكريم كانوا بيعلموهم إزاي ده المنهج ده احنا عايزين نرجعه في الكتاتيب تاني وفعلا في دور قرآن بدأت ترجع المنهج ده ودي بداية خطوة نحو الحضارة والتقدم واستعادة مجد الإسلام ايه الخطوة دي كانوا بيعلموا الناس القرآن الكريم إزاي؟ مجرد تحفيظ يلا يا ابني قول ورايا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا جميل جميل ورتل القرآن ترتيلا أعطي كل حرف في القرآن حقه ومستحقه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم ده ابن الجزر بيقول كده طيب يبقى أنا ماشي بس مش دي المرحلة النهائية ده احنا ورتل القرآن ترتيلا عشان معلش بين قوسين نستطعم الآيات نتذوق حلاوة الآيات لأنك لما تقرأ صح هتبدأ تتدبر يبقى كانوا بيعملوا بيقروا القرآن الكريم يقرؤون الناس القرآن أي الصحابة يقرؤون التابعين خمس آيات خمس آيات أو عشر آيات عشر آيات فما كانوا يتجاوزون الآيات الخمس أو الآيات العشر حتى يتعلمون معانيهن حتى يتعلموا معانيهن فإذا تعلموا معاني الآيات الخمس مع الحفظ ينتقلون إلى الخمس التي تليها ثم الخمس التي تليها فتعلموا العلم والعمل الاثنين مع بعض مش الهم الحفظ بس يبقى الصحابة كانوا يتعلمون ويعملون عبد الله بن عمر لما ختم سورة البقرة في 8 سنين 8 سنين ذبح جزور بعد ما ختم سورة البقرة عمل ايه ذبح جزور يعني ناقة جمل طب هو ما كانش يقدر يحفظها في شهر بل في خمس أيام كان يقدر والله وكان من أحفظ الناس كان عنده ذاكرة ما شاء الله قوية وكان عنده سرعة حفظ ما شاء الله يضرب به المثل في الحفظ عبد الله بن عمر لكن ليه حفظ البقرة في ثماني سنوات لأنه كان يقرأ الآية فلا يتجاوزها إلى التي تليها حتى يعمل بمقتضى هذه الآية فتعلم سورة البقرة وقرأها وعمل بما فيها سبحان الله يبقى ده منهج الصحابة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كما ننشغل بالعبادة ركعتين ركعتين ركعتين ينبغي علينا أن ننشغل بإيه؟ بطلب العلم يعني ممكن أعطيك مثال تاني في بعض الناس هيطلع حج نافلة أو عمرة نافلة جميل ربنا يمتعنا وإياك تابعوا بين الحج والعمرة مفيش مانع ويرحل ويدفع خمسين ألف وستين ألف وسبعين ألف أو عشر تلاف أو خمس تلاف في عمر أو حج نافلة مش فريضة ويقعد بقى شهر أو خمستاشر يوم أو أسبوع أو أقل أو أكتر ويبقى فرحان ودفع الخمسين ستين ألف أو التلاتين أو العشرة أو الخمسة في العمرة النافلة أو الحج النافلة ربنا يتقبل وربنا يكرمنا وإياك لكنه لم يفكر أن يرحل أسبوعا أو شهرا إلى عالم من العلماء لا يوجد مثله في منطقته فيجلس بين يديه ليتعلم العلوم يعني تخيل انت مثلا من اسكندرية وفي عالم في القاهرة ممكن تروح تقعد عنده وعامل دورة 15 يوم مثلا في الفقه أو الحديث أو أي علم من أنواع العلوم المطلوب تعلمها فتقوم حضرتك تقول والله رحلتي لل- من اسكندرية للقاهرة هتكلفني إقامة في الفنادق هناك ال 15 يوم نقول الليلة مثلا ب 100 جنيه مثلا يعني فندق مناسب كده الليلة مثلا ب 100 جنيه يبقى أنا محتاج 1500 جنيه مثلا وعلشان آكل وأتغدى وأشرب محتاج لي كمان 1000 مع المواصلات يبقى محتاج لي في حدود 3000 جنيه في ال 15 يوم مثلا مثلا يعني 3000 جنيه وفض نفسي أخد دورة في حفظ القرآن أو في الفقه أو في التفسير أو في السيرة أو في الحديث أو في العقيدة عند العالم في المكان الفلاني هل ممكن يعمل كده؟ يبقى على قلبه زي العسل لما يطلع يروح يعمل عمرة وحج نافلة وهو ما بيعرفش حاجة عن أحكام الحج والعمرة ده بيروح هناك ولما يقع في مشكلة في الحجة والعمرة بيحتار ويلف يمين وشمال ويروح للمكتب ده والمكتب ده ويدور على الشيخ ده والشيخ ده وهو ما اتعلمش أصلا الحج والعمرة قبل ما يسافر لا يا عم أنت ترحل للعالم في البلد الفلانية ب 3000 جنيه عشان تاخد دورة في 15 يوم في علم من العلوم الشرعية تصرف على نفسك ال 3000 جنيه في الرحلة أفضل وأحب إلى الله عز وجل من إنك تطلع عمرة نافلة أو حجة نافلة وما أنتش عارف دينك اطلع لنطاق أوسع في عالم مثلا في المملكة العربية السعودية أو في الأردن أو في المغرب أو في مصر اللي في السعودية هيجي اللي في مصر واللي في مصر هروح للسعودية أهو العلوم شتى فيقوم واحد طالع من مصر رايح للعالم الفلاني المغربي أو الأردني أو اليمني أو السعودي مثلا عنده علم معين هيقعد شهر أو اتنين يصرف على نفسه 10000 جنيه أو 20000 جنيه ويقعد له خمس ست شهور هناك يتعلم دورة العلم وياخد الإجازة ويرجع ويعلم الناس ويبقى عرف دينه وينفع الناس من ورا منه واللي في السعودية هيروح المغرب ويروح القاهرة وبيلف عشان يحصل العلوم ده أفضل ولا الحج النافلة لا كونك ترحل للعالم خمس شهور ست شهور وتصرف على نفسك العشر تلاف جنيه أفضل من حجة بعد حجة هو ده مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نوجه جهودنا بقى جهودنا لحركة التطور الحضاري والتطور الحضاري مش هيكون إلا بالعلم كما هو واضح من هذه الأقوال التي سنأتي بها بعد قليل انظروا أيها الإخوة الأحبة إلى أقوال علمائنا رحمة الله تعالى عليهم وهم يعلموننا كيف يكون العلم أفضل عند الله من ساعات عبادة تعلم العلم أفضل عند الله من ساعات عبادة يقول أبو هريرة لأن أتفقه ساعة أقعد ساعة واحدة أتعلم الفقه في دين الله أحكام الحلال والحرام الفقه يعني أحكام الحلال والحرام لأن أتفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة حتى الصباح أقعد ساعة بالليل أدرس كم مسألة في الفقه ده صح ده خطأ ده شرط صحة ده كذا ده كذا وأتعلم أحكام الفقه اللازمة عليا ولا أقعد طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر أصلي ركعتين ركعتين أبو هريرة رضي الله عنه بيقول ساعتين ساعة علم أفضل من ليلة كاملة قاعد أصلي فيها ركعتين ركعتين ساعة وانام أفضل من ليلة وأفضل صاحي وما تعلمتش حاجة في الشرع لأن أتفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه دعامة الدين الدعامة يعني القاعدة الرئيسة العمود الرئيس دعامة الدين الفقه يبقى المؤمن الذي لا يدري شيئا عن الفقه لا يدري شيئا عن احكام الحلال والحرام الاعمده بتاعته وقعت القواعد بتاعته انضربت والعياذ بالله يبقى بيتصرف غلط مش عارف إيه اللي بيحصل طيب لما يقول لك دعامه الدين الفقه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي كلنا حافظينه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانا اعرف بقى نسبه الخير عندي من نسبه علمي ومعرفتي بديني إن كان معرفتي بديني واسعة يبقى أراد الله بي خيرا واسعا إن كانت معرفتي بديني قليلة يبقى الخير اللي أتي... الذي يأتيني من عند الله قليل إما كنتش أعرف حاجة عن ديني خالص يبقى أنا محروم من الخير والعياذ بالله فالذي يحرم تعلم الفقه محروم من الخير وأيضا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها ده كلام ابن عباس ده اللي فات كلام أبي هريرة كلام ابن عباس رضي الله عنهما تذاكر العلم بعض ليلة جزء من الليل أحب إلي من إحيائها فراح إسحاق بن منصور تلميذ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يسأله يقول له كلام ابن عباس بيقول تذاكر العلم بعض ليلة أقعد ساعة بالليل كده أدرس العلم زي حلقتنا مثلا دي أو أي حلقة فيها علم شرعي سواء بقى هتقرا من كتاب او هتستمع الى عالم في الاذاعه او في التلفاز او تقعد في درس علم مع الشيخ المهم ان هو اسمه درس علم آه، اسحاق بن منصور بيقول لاحمد بن حنبل رحمه الله عليهما تذاكر العلم احب الي من احياء ليله ماذا يعني ابن عباس بهذا اي علم اراد اني نوع من انواع العلم فقال ابن حنبل رحمه الله تعالى عليه هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم فقال إسحاق بن منصور في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك قال أحمد بن حنبل نعم أيضا يشمل العلم الذي ينتفع به اللي بتعلمه ولدنا في المدارس من الكيمياء والفيزياء والطبيعة والهندسة والجبر والإحصاء والكلام ده الذي يفيد المسلمين في تقدمهم في دنياهم ثم انظر إلى الحسن بن صالح هذا العلم العابد الثقة الزاهد بيقول إيه إن الناس بيقول إن الناس إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم ده كلام الحسن بن صالح إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم يعني إيه الكلام ده البدن بماذا يقوم يقوم البدن بالطعام والشراب طيب إذا أنت قعدت يوم ما تاكلش بيقول لك تبقى هفتان هقع من طولي طب قعدت 48 ساعة ما أكلتش حبة دايخ طب قعدت 72 ساعة ما أكلتش هيغمى عليا طب ما فيش جلوكوز اتعلق لي ولا أي حاجة يبقى في الفرصة الأخيرة بقى محتاج عناية مركزة وإلا الموت يبقى ما تقدرش تستغنى عن الطعام والشراب أهو كما لا يستغني بدنك عن الطعام والشراب وإلا أصبت كذلك روحك كذلك قلبك لا يستغني عن العلم والعلم عندنا نوعان علم بالله وعلم بأحكام الله عز وجل فأما العلم بالله العلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه علم التوحيد يعني علم الأسماء والصفات وأما العلم بأحكام الله فهو العلم بالشرع العلم بالدين والعلم بالشرع عبادة ومعاملة وخلق وفكر وسلوك وما شابه ذلك أو بيسموهم علم التربية وعلم الت... علم التوحيد وعلم التربية والتزكية علم التوحيد أدي علم العقيدة علم التربية والتزكية إصلاح نفسك بالعبادات والمعاملات يبقى إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم العلم بالله والعلم بأحكام الله في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب ويقول محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه أحد الأئمة المتفق على جلالتهم وإمامتهم يقول إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم أمته وهذا العلم أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أدي إليه فمن سمع علما فليجعله امامه او امامه حجه فيما بينه وبين الله عز وجل يبقى ايه اللي يؤدبنا العلم بالله هو الذي يكون مهذبا في كلماته رقيقا في مشاعره جيدا حسنا صالحا في خلقه ليه ده متعلم ده متعلم فلما تعلم الاداب نضحت على خلقه ادبا وجمالا وصلاحا انما اللي ما تعلمش ده صح وده خطأ ده يجوز وده لا يجوز ده حلال وده حرام ده ينفع وما ينفعش هينضح على أخلاقه إيه؟ جهل والعياذ بالله إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم به أمته أمانة الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أديه يعني مش هيخون النبي عليه السلام ولا هيقصر يا أيها النبي بل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فمن سمع علما فليجعله أمامه يبقى قدام عينيك علشان يهديك يعني يبقى ينور لك الطريق مش يجعله وراء ظهره فليجعله أمامه أو فليجعله إمامه يعني ليجعل العلم قائدا له إلى الله عز وجل حجة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى ويقول سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه أحد الأئمة الكبار من علماء القرن الثاني الهجري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر عليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل ده جميل قوي ده انت محتاج وانت بتتعلم وبتعمل بالعلم ده تشوف إذا كان انت ماشي صح ولا لأ كفتا الميزان منضبطتين متساويتين ولا لأ ولا في خلل اوزن نفسك على النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سفيان بن عيينة خد منها المعنى الحلو ده خد من الآية دي المعنى الحلو ده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر هو الميزان الأكبر يعني عايز توزن أفعالك وأحوالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك هاتها واعمل مطابقة مع النبي عليه الصلاة والسلام إن قربت من سنته أو طابقتها تبقى أنت ماشي كويس إن لقيت نفسك مخالف أو بعيد يبقى في خطأ ارجع حاسب نفسك وعيد الحسبة وعيد الميزان من تاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء بنقيس أعمالنا مع أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أقوالنا مع أقواله وأحوالنا مع أحواله وهكذا على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل بعد هذا المقطع من يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام للعلم نقفز إلى مقطع آخر من الأشياء التي كان يحبها الصالحون يحبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبها التابعون يحبها العلماء احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة يبقى نهتم أكثر بالعلم وأنا عايز أقول لحضراتكم بيننا وبين العلم إيه دقائق معدودات تقدر توفر قد إيه من وقتك تتعلم يعني لو قلت لك كتاب 300 صفحة في العقيدة أو 300 صفحة في أسماء الله الحسنى أو 300 صفحة في الفقه هتقول يا 900 صفحة يا عم الشيخ ده كتير قوي أجيب عمري منين ده عايز عمر سيدنا نوح لا دي سهلة أمال أنت بتقرأ الجريدة إزاي زي ما قلنا في أول الحلقة ده في- أنا في ناس بش- بشوفهم وأنا راكب القطر كده رايح كليتي أشوفه شاري ثلاث جرايد وخمسة ويفضل يقلب في الجريدة ساعة واثنين وثلاثة ويقلب ويقرأ ومتمعن في المقالات تخيل لو انت معاك كتاب 300 صفحة وقضيت وقتك ال 300 صفحة محتاجين قد ايه 300 يوم بواقع كل يوم ساعة يعني لما تخلص لك كتاب في العقيدة في 300 يوم يعني أقل من سنة ب 50 يوم أهو ولا بكام و50 يوم ده كويس كتاب عقيدة مثلا زي كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري مثلا ده 300 صفحة محتاج قد ايه عشان تخلصه تقرا صفحة في اليوم بس الصفحة تاخد منك قد ايه راية صفحة واحدة تاخد قد ايه 10 دقايق تعال على نفسك في 10 دقايق خليهم خمسة في الصباح وخمسة في المساء فنهاية 300 يوم هتعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والله بنسأل طلبة في الكليات الشرعية بنقول لهم أركان الإيمان إيه وأقسم بالله ما بيعرفوا يجاوبوا ما بيعرفوش يا ابني أركان الإيمان الستة ما فيش حد عارف أركان الإيمان الستة إيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ده ده الإجمال طب ال ال ال ال الت- التفصيل بعض الشيء ما ما- العقيدة في الله العقيدة في الملائكة العقيدة في الرسل العقيدة في الكتب العقيدة في اليوم الآخر العقيدة في القضاء والقدر الإجمالي العام اللي هي الإسعافات الأولية اللي هي الفكرة العامة لازم تعلمها عشان تحصن نفسك ده طلب العلم فرض كما قلنا طلب العلم فريضة على كل مسلم فده ما لا يسع المسلم جهله فأنت محتاج لل 300 صفحة تقرأ كل يوم 10 دقايق يا سيدي خليهم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو قبل ما تنام وهتلاقي نفسك خلصت كتاب زي عقيدة ال- المؤمن الشيخ أبي بكر الجزائري مثلا وخلصت كتاب في أسماء الله الحسنى زي كتاب أسماء الله الحسنى مثلا للدكتور عمر سليمان الأشقر وهتلاقي مثلا آه، آه، كتاب في الفقه مثلا آه، مبسط موجز زي زي كتاب الفقه الميسر ده إعداد نخبة من العلماء ط- آه، منتشر اسمه الفقه الميسر إعداد نخبة من العلماء م- واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة ما فيش استطراد هو الحاجات اللي المفترض المسلم إعلامها هتلاقي نفسك خلصت الكتابين تلات كتب دولة عشر دقايق بعد صلاة الفجر وعشر دقايق بعد صلاة العشاء تخلص الكتب دي كلها في أقل من 300 يوم يبقى عرفت الفقه والعقيدة عرفت ما يتعلق بالله عز وجل وعرفت ما يتعلق بتصحيح المعاملات خد خطوة من دلوقتي ويا ريت لما تبقى مائدة أسرية مش بنقعد نتعشى مع بعض في البيت ونتغدى ونفطر في وجبة رئيسة بنلتقي عليها في البيوت حتما كل عيلة لها وجبة واللي بيتأخر بنسأل عنه فلان اتأخر ليه مش كده ولو غاب بنشله منابه يعني ونصيبه في الأكل ولا الغايب ملوش نايب فبنشله من واللي ما بياكلش نصيبه واحد مثلا اكل اكله ضعيفه كمل يا ابني اكلك اقعد كمل اكلك ونتحايل عليه طب ما تيجي نعمل قعده على كتاب فقه او عقيده او سيره او تفسير نعلم انفسنا ونعلم اولادنا وفي النهايه هنلاقي إن حص بنينا اجسادنا وبنينا عقولنا وارواحنا يبقى علينا أن نأخذ هذه الخطوة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله ونقول اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسأل الله ونقول اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسأل الله عز وجل اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى استعين بالله عز وجل واخذ خطوه وهي عشر دقائق في اول النهار وعشر دقائق في اخر النهار والحمد لله بدات المكتبات تطبع الكتب الكبيره طبعات صغيره بحجم الايد كده اهو يعني مثلا عقيده المؤمن في طبعه بحجم الايد بالظبط قد الموبايل و و و وهكذا بقيه الكتب كتب كتير اسال عنها في المكتبات كتير من الكتب الكبيرة 300 صفحة طبعا كده حطها في شنطتك حطها في جيبك راكب القطر راكب السيارة راكب الأتوبيس قاعد في وقت فضا طلع واقرا مش هياخد معاك الكتاب 20 يوم وحينئذ ت- تلقى الله عز وجل وأنت تتعلم أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وجدوه مرة يجري في السوق وقد شمر ثيابه إلى أين يا إمام مالك مشمر ثيابك وبتجري ليه قال بلغني أن رجلا من أهل العلم جاء وقعد في المسجد الفلاني يعلم الناس قالوا يا إمام آه، حتى في هذه السن ده انت احمد بن حنبل ن- امام امام اهل السنه والجماعه اللي الدنيا كلها بتجيلك من كل مكان تقعد تحت رجليك تتعلم رايح انت تجري تتعلم عند واحد لعله من تلامذه تلامذتك فقال احمد بن حنبل فقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه مع الم- مع المحبره الى المقبره يعني انا هفضل اتعلم العلم من كل اللي اسمع ان هو هيفيدني بفايده في العلم فلا تستكثر على نفسك وعلى اهلك ان تتعلموا العلم فان به صلاح الاحوال كلها والله انا رايت الامريكان وأنا في إحدى زياراتي لأمريكا يمسكون بالكتب في وسائل المواصلات وفي أماكن ويقرؤون وتلاقي الواحد يقول لك عملت لي 100 كتاب في السنة قرأتهم قاعدين يقرم ومرة وأنا واقف على محطة طنطا محطة القطار آه، و- و- وجدت في الجهة المقابلة على الرصيف المقابل آه، آه، رجل وامرأة آه، و- رجلا وامرأة أجنبيين آه، وكان زوجين أحدهما يقرأ والآخر يستمع إليه آه، آه، أمسكت المرأة بالكتاب وقرأت ولعلهما كانوا مسلمين فكانت المرأة ت- ترتدي الحجاب قرأت و- وزوجها يستمع ثم أخذ منها الكتاب بعد عشر دقائق وهي تستمع القراءة عندهم حتى الأولاد الصغار يعني اسألوا كده عن الأوروبيان والأمريكان بيعملوا إيه الأم الأم في أوروبا وأمريكا عندها منهج إن هي ت- آه، ت- تقرأ لأولادها الصغار الذين لا يحسنون القراءة أكثر من كتاب في السنة كتب لها طرائق تعليمية كتب بتفيدهم في المهارات في الذكاء في تنمية السلوكيات الأخلاق في بعض المعارف ال- الضرورية زي الجسم البشري ال- الأشياء المحيطة من حولنا فالأم تقرأ لأولادها حتى يتعودوا على الاستماع فلما يستطيعون القراءة يتعودون على القراءة بعد ذلك عايزين نعمل كده مع أولادنا وإحنا أولى اقرأ باسم ربك الذي خلق ناخد فقرة أخرى من الأمور التي هي أحب الأشياء إلى الصالحين يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إلي أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله ثم قرأ قول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية 20 في سورة المزمل معنى كلام سيدنا عمر إيه؟ بيقول إن أنا عندي حالتين الموت هيجيني عليهم يا إما يجيني الموت وأنا بجاهد في سبيل الله ماسك السلاح يا إما يجيني الموت وأنا راكب على الجمل بتاعي مت... ذاهب للتجارة حتى آكل حلالا وحتى أفيد المسلمين في اقتصادهم فأنا بيقول الحالتين دول أحب حالتين إلي أنا أحب الموت يجيني وأنا بجاهد في سبيل الله طيب لنفرض انك مش هتموت شهيد رغم ان سيدنا عمر مات شهيد سأل الله الشهادة ومات شهيدا هو بيقول كده بيقول ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله فضل الله هنا اللي هو إيه التجارة يعني الرزق يقول أنا أحب أموت شهيد طيب لو ما مت الشهيد تحب تموت إزاي يقول أموت وأنا بشتغل أموت وأنا بشتغل سواء كان موظف بقى بيكتب أو صانع في مصنع أو تاجر في متجره أو عامل في معمله أو زارع في مزرعته أيا ما كان يموت وهو بيشتغل في الشغلانة بتاعته يقول دي موتة شريفة موتة لها مكانة عليا ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله جابهم الاتنين مع بعض جاب القتال في سبيل الله والضرب في الأرض الضرب في الأرض يطلق على السعي على المعايش والتجارة والرزق وإحنا عايزين كده عايزين الناس اللي بتحرص على جهاد الأعداء تحرص على بناء البلاد على إقامة أعمدة الاقتصاد وكل واحد يبذل ما في وسعه ويستخدم مهاراته وقدراته وإمكاناته في الرقي باقتصاد المسلمين وتوفير الجو الآمن لهم حتى لا يكونوا عالة على غيرهم ولا تمتد أيديهم إلى غيرهم فيتحكم في شرائعهم أو يتحكم في أحوالهم أو في سياساتهم فيبقى عمر بن الخطاب بيحب أن يموت مجاهدا ويحب أن يموت وهو يعمل في تجارته لأن هذه ميتة شريفة أيها الإخوة الأحبة هناك مشهد آخر لطيف رقيق حصل لجماعة من الصالحين وهو معاوية ابن قرة رحمة الله تعالى عليه وهذا كان أحد الذين تعلموا على يد الصحابة متوفى سنة 113 هجرية معاوية ابن قرة ده لقي أكثر من 25 صحابي اتعلم على إيديهم العلم معاوية بن قرة كان له جار اسمه مسلم وكان معاوية بن قرة عالم رباني كان عالما ربانيا ثبتا عابدا مسلم جار معاوية بن قرة بيقول لقيني معاوية ابن قرة وأنا جاء من الكلأ وأنا راجع آخر النهار كده من رعاية الإبل أو رعاية الغنم الكلأ يعني العشب راجع آخر النهار معايا الغنمتين بتوعي قابلني جاري معاوية ابن قرة فقال لي ما صنعت أنت يعني أنت عملت إيه طول النهار يومك راح عليك في إيه أنا شايفك راجع البيت آخر النهار أهو فقال مسلم جار معاوية ابن قرة اشتريت لأهلي كذا وكذا ده أنا والله رحت اشتل... اشتغلت ورعيت الغنم بتاعتي وجبت آخر النهار فلوس واشتريت لأهلي رغيفين عيش على حاجة ياكلوها فقال له معاوية ابن قرة وأصبته من حلال وحللت لقمتك اتقيت الله في عملك وقمت بيه وأحسنت وأتقنته فقال مسلم نعم أصبته من حلال فقال معاوية بن قرة العابد العالم الثقة لأن أغدو فيما غدوت به كل يوم أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار قال له بالك أنت شغلانتك طول النهار طبعا هو بيشتغل وما بيضيعش الصلاه يجي الاذان يصلي ويقوم يكمل شغله قال له شغلانتك طول النهار قاعد تشتغل وتجيب رغيفين عيش لاهلك اخر النهار انا لو اعمل كل يوم زيك احب الي من ان انا كل يوم اصبح صايم وبالليل اقعد اقوم وما بجيبش الرغيفين يبقى من أحب إلى الله عز وجل الذي يعمل ليطعم نفسه ويطعم أهله ولذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه علمنا وقال من فقه الرجل استصلاحه معيشته الفهم الكياسة إن الواحد يدبر أموره يرقي مستواه المعيشي من فقه الرجل استصلاحه معيشته يعني يطلب التجارات التي تصلح معيشته أنا شغال شغلانة ولقيت إمكاناتي أكبر ما أقدرش بقى ما أقعدش بقى مقرفص مع الشغلانة ديا آه حب ماسك في الشغلانة دي في إيدي كده وبدور على شغلانة تانية تستوعب إمكاناتي بدل الشغلانة دي بتجيب خمسة عندي قدرات تجيب عشرة امسك في الخمسه لحد ما اتعلق في العشره اسيب الخمسه واروح للعشره لقيت نفسي مع العشره عايز العشرين وهكذا يبقى استصلاح المعايش هذا من علامة الفقه من علامة الكياسة عند أبي الدرداء وطبعا ما احناش محتاجين نقول ان الاحتراف ان كل واحد يكون له حرفة منها عيش ده من الأمور المهمة خاصة في أيامنا هذه ناس كتير بتشتكي وبتقول ان احنا مش لاقيين طب ما تشتغل في أي شغلانة وإحنا بنقول لأصحاب الأعمال وفروا أعمال الحرف لإخوانكم من المسلمين إحنا في مرحلة أزمة يعني لما يطلع بعض المسؤولين مش عارف كان عندنا الاحتياطي مش عارف كام و30 مليار دولار نزلوا ل 23 مليار دولار طبعا دي أخبار تثير الفزع في الناس نحن نحسن نحسن التوكل على الله عز وجل ونثق أن ما عند الله لا ينفد ونثق أننا إذا اتقينا الله عز وجل وأقمنا شرعه ونصرنا دينه وعملنا على قدر طاقتنا في جميع أنواع العمل سوف يبارك الله عز وجل لنا نحن لا نخاف من العيلة ولا نخاف من الفقر ولا نخاف من الديون طالما احنا بنقيم دين الله وندافع عن دين الله وبناخد بالأسباب وكل واحد يأدي المهمة اللي وراه على حسب إمكاناته وعلى حسب مهنته أديت مهمتك على حسب مهنتك واتقيت الله وأقمت شرعه وحافظت على دينه ودافعت عنه والله تأتيك السماء بخيراتها والأرض بخيراتها وهذا وعد الله الذي لا يتخلف إنما الأخبار اللي بتثير الفزع في الناس بقى 23 مليار, مليار دولار وكمان شهر يقول لك بقوا 10 مليار والناس بقى تخاف وتفزع لأن نحن نقول الناس تعلقوا بدين الله وبشرع الله و- وأدوا واجبكم نحو دين الله ونحو شرع الله قولا وعملا وكل واحد يمد إيده بالعمل اللي يقدر عليه وفي النهاية لا تخاف العيلة ولا الفقر هذا هذا هو مفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وكان داود نبي الله داود لا يأكل إلا من عمل يده الأخت آية بعد الاتصال نكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم.
نعم. بورك فيك وفي واقعيتك الجريئة البسيطة وجزاك الله عنا كل خير يا شيخنا الدكتور الله بس يكرمك أريد الس... آه. الله يبارك فيك أريد سؤال واحد يعني يعني أريد مثلا إنه والله ما أهلكنا يا دكتور آه، إلا التشعب في الكتب والاختلاف في الرأي والمذهب فوالله مثلا ما أجلس عند هذا الشيخ وعند ذاك الشيخ هذا له آراء وهذا له له آراء ومناقضة لبعض ف- فهل تنصحنا أن مثلا أن نأخذ العلم عن شيوخ أم عن كتب؟
نعم أفيدك إن شاء الله أختنا الكريمة وجزاك الله خيرا طيب في اتصال آخر طيب يبقى يبقى احنا عندنا دلوقتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيقول أحب أموت على حالتين الحالة الأولى إيه؟ واحد مجاهدا في سبيل الله الحالة الثانية أموت وأنا بشتغل وباكل لقمتي ومن عرق جبيني سيدنا أبو الدرداء بيقول لنا إيه من فقه الرجل استصلاحه معيشته يد- استصلاحه يعني يطلب ما بيقفش عند حالة واحدة دايما بيطلب باستمرار يرقي وينمي مستواه لأنه هيوسع على اللي حوالين منه بعد ما كان معايا عشرة بقى معايا عشرين فالخير هيعم على اللي حوالين مني ويعم عليا هو ده المسلم الصح والأنبياء كانوا يحترفون يعني سيدنا آدم كان بيعمل في الزراعة سيدنا نوح وسيدنا زكريا كان يعملان في النجارة سيدنا موسى وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل في رعي الغنم سيدنا داود عمل في صناعة الحديد يعني كانوا يعملون في الحرف فعايزين نعيد الحرف تاني سبحان الله العظيم ده أنا أدعو أدعو كل من من يكون لد... كل من كان لديه قدرة على توظيف أهل الحرف في حرف وفر مهنة السباكة لكتير من الشباب مهنة الميكانيكا مهنة الحدادة مهنة النقاشة مهنة النجارة مهنة الزراعة مهن كتير وعايزين نكشف النقاب عن المهن لو اهتممنا بالمهن والحرف سننتقل انتقالة تانية خالص ودي مهن أساسية طيب وأدعو يعني يا ريت عندنا في قناة الرحمة نتبنى ان احنا نعمل برنامج عن الحرف نشوف المحترفين في كل مكان هؤلاء المحترفون نسلط الأضواء عليهم ونجيب واحد محترف مثلا في الميكانيكا يكون ما بيتقي الله كده وبيحافظ على صلاته ومع- وصاحب دين وصاحب مهنة ونجيبه ونعمل معاه لقاء في المكان بتاعه ويقول لنا اصول المهنه المهنه بتاعته ايه و- وبتعمل له ايه وهو بيشغل كام واحد عنده وبيعمل معاهم ايه و- وهكذا ونشوف حتى اللي بينظف الشوارع نقف معاه في ناس بتنظف الشوارع ساعة الصلاة بتبص تلاقيه بيصلي جنب منك في الصف وبعد ما يخلص الصلاة يطلع يشوف شغله وينظف الشارع اللي هو فيه ونشوف شعور اللي هو بيكنس الشارع و- وبيأكل عياله ازاي وبيبقى سعادته ايه في آخر النهار باللقمة الحلال نبرز الحرف واللي بيشتغل في بنزينة واللي بيشتغل في نجارة واللي بيشتغل في حدادة لكن أولادنا انصرفوا عن الحرف والحرف كادت ان هي تقتل يعني حتى فاعل المونة الفاعل اللي بيقلب المونة كده علشان يت- يتحط مع الطوب ده كان فاعل بيورثها بيتعلم على ايد واحد اكبر منه وهكذا دلوقتي كل من هب ودب بيشتغل في الفاعل اهي شغلانه والسلام لا ده ده هينبني عليها بنيان في تع- كم م- كم شكاره اسمنت على كم متر رمل على مش عارف ايه تخمير المونة ده معلمه سبحان الله ده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده يعني المقام يقتضي هذه المعلومة في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل كانوا يخمرون المونة والمونة كانت عبارة عن طين يعجنونه يعجنونه بأرجلهم وهناك الحجارة يبقى في ناس بتنقل حجارة لموقع المسجد وفي ناس بتخمر المونة وتعجنها وفي ناس بتبني فبعض الصحابة كان نازل يعجن الطينة برجليه وبعض الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بينقلوا الحجارة والبعض بيبني فجاي واحد من اليمن اسمه طلق بن علي اليمامي الحنفي طلق بن علي اليمامي الحنفي جاي بقى مسلم فوافق ان هم قاعدين شغالين في المسجد فرح طلق مشمر ثيابه ونازل في معجنة الطين يعجن مش أي حد يعجن الطين أسأله الأرياف كده مش أي حد يعجن الطين في واحد يعمل لك شوية طينة ويعمل الخزانة كده أول الشمس ما تطلع الخزانة تفرقع يعني تقع آه، وفي واحد يعجن الطين تفضل الخزانة 20 سنة و30 سنة معجنة بتاعت الطين فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف لمح لمح طلق بن علي وقعد يقلب الطينة برجليه فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايل للكل قال قربوا الطين من اليمامي فهو أحسنكم كله يطلع كل اللي كان بعجين الطين اركن على جنب اركن على جنب يا حبيبي انت هو اشتغل في الطوب انت او ناول انت يا طلق اللي تعجن الطين قربوا الطين من اليمامي حتى الفواعليه لابد نختار الأمثل فنعلم الناس المهن والحرف فلو واحد فينا مات وهو بيشتغل في المحاضرة ولا هو على منبر ولا هو بيشتغل في الم- الخياطة ولا في السباكة ولا في الحدادة هذه ميتة شريفة فاعملوا رحمكم الله أختنا الكريمة آية سألت عن سؤال عن الاختلاف في المذاهب والآراء بتقول تسمع شيخ على منبر أو في قناة أو في أي وضع يقول قولا وشيخ آخر يقول قولا آخر هو الاختلاف ده ظاهرة صحية ولا ظاهرة مرضية والله الاثنين الاختلاف ده إما أن يكون ظاهرة صحية وإما أن يكون ظاهرة مرضية إمتى يكون ظاهرة صحية لما يبقى اختلاف فيه توسع اختلاف تنوع يعني إيه اختلاف تنوع يعني الآراء كلها يحتملها المقام لأن ممكن اللفظة الواحدة تحتمل حكم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تقلبها للناحية دي تجيب حكم الناحية دي تجيب حكم ده عطاءات متجددة فنلاقي ال- المس... الدليل الواحد بنستفيد منه خمسة أحكام ممكن نعمل بيها الخمسة مرة بده ومرة بده ومرة بده وممكن الحكم ده هو ينفع مع ده والحكم ده ينفع مع ده والحكم ده ينفع للبلد دي والحكم ده ينفع للبلد دي والحكم ده ينفع للزمن ده والحكم ده ينفع للزمن ده والدليل واحد سبحان الله وده سعة الإسلام ومرونة الإسلام وعظمة الإسلام يبقى اختلاف العلماء اختلاف تنوع مش تضاد مش تنافر ده ظاهرة صحية وده الحمد لله القطاع الواسع في الفقه عندنا وفي الدين إن الاختلاف تنوع اختلاف التضاد إن واحد يحلل والتاني يحرم ده اختلاف تضاد ده بيأتي نتيجة حاجة من اتنين أو من أكتر يا إما في واحد عرف الدليل بكل شعبه فحكمه جاء صحيحا يا إما واحد عرف الدليل بكل شعبه جاء الحكم خاطئا لأن له هوى وصاحب بدعة يا إما واحد غاب عنه شيء من الدليل فجاء الحكم ناقصا فنهاية المسألة إذا وجدت اختلافا وكان اختلاف تنوع فلنعمل بما شئنا من هذه الأحكام المتنوعة ذات الدليل الواحد وإن وجدنا اختلافا فيه تضاد فعلينا بالأقرب إلى الله عز وجل والأورع والأوثق والمشتهر في دينه وأمانته من العلماء الربانيين وفي المسائل المستحدثة والمعاصرة علينا بآراء وأقوال المجامع الفقهية فهي أبرأ للذمة وأسلم لها ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك والمسلمين جميعا وعلى العموم اهدي بالد... ادعي بالدعاء ده على طول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والعلماء الربانيون مشتهرون ومعروفون لعله يسعنا مقام آخر إن شاء الله عز وجل نخبر فيه عن هؤلاء العلماء لنلازمهم أو نقرأ لهم لا ننسى في ختام الحلقة آه، إخواننا ينبهون عليكم جزاكم الله خيرا على التردد الجديد للقناة 11 823 أليس كذلك؟ 11 823 رأسي ده التردد الجديد احر- احشروا اه- اه- اه- انشروا انشروه و- واحرصوا على أن تنتقلوا إليه ونسأل الله عز وجل أن يجعل صوت الرحمة مسموعا دائما وأن يرفع رايتها في كل مكان وأن ينفع بها وبعلمائها وبالعاملين فيها وأن يجزيهم بالإحسان إحسانا وأن يزيدهم رفعة في المقام وعظمة في الشأن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
بشرى سارة لمحبي